بسم الله الرحمن الرحيم احنا اخر حاجة اتكلمنا عنها كان على موضوع القدرة وربطنا الموضوع بتاع القدرة ده مع الجزء بتاع تعاليم المسيح مصادر تعاليم المسيح وموضوع السلطان والكلام ده كله المهم انا يعني مش عاوز اعيد اه، كلام احنا قلناه باختصار نصوص كتير بتوضح ان المسيح عليه السلام ما بيقدرش يعمل المعجزات بقدرة من نفسه وان ده يعتبر سلطان الهي بنصوص كثيرة وان المعجزات دي هدفها في النهاية تمجيد الاب او ان الناس يعبدوا الاب او ان الناس يعرفوا ان المسيح رسول الاب لكن المهم في الاخر هدف ال- ال- المعجزات او القدرات دي اللي بيعملها مش انه يمجد نفسه يعني السؤال يا باشمهندس لل- اتفضل.
انا بلاحظ ان انا دايما هي الاب الاب الاب الاب يعني ليه مش الاب رغم ان الانجليزي بيقول فازر هما بيغيروها في العربي كده
عشان يوهمك بمصطلح يعني غير مصطلح أيوه، الأب بتاخده أيوه، من الحاجات ايوه يعني ايوه لكن هي الكلمة في اليوناني هي هي اللي بتستخدم لأي أب عادي جدا وفي الإنجليزي لما بيترجموها فاذر عادي جدا لكن هم في ال- اللغة العربية بيستخدموا الألف بالمد بس علشان يوهم يعني إن العلاقة مختلفة.
آه الأب ده الإله وعلاقته مع عبيده أو مع أبنائه مش علاقة زي الأب مع الابن العادي يعني أي كلام فاضي مش مشكلة طيب نقرا كده في الاحتياج ده اهو هو الن- النقطة دي احنا قرينا نصوص كتير بتدي نفس المعنى ان مثلا ما دام المسيح بيسمع التعليم من الاب فده معناه ان هو في حد ذاته ما عندوش المعرفة والعلم ده فيبقى هو في احتياج ان حد يعطيله المعلومات او ان الكلام اللي هو بيتكلم بيه وصية من الاب ب- بماذا يقول وبماذا يتكلم فده معناه ان هو بيحتاج للارشاد وهكذا لما جه مثلا يتكلم عن قصة ال- التينة دي ايه؟
جوع
اه في الجوع اه احنا كنا قلناها قبل كده دي برضو بتوضح نوع من انواع الاحتياج المهم نقرا طيب انجيل مرقس 11 2 2 و3 القصة دي موجودة في كذا انجيل متى ومرقس ولوقا هو بيقول وقال لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس فحلاه وأتي به يعني ايه ما جلسش عليه احد من الناس يعني جحش لسه على الزيرو محدش يست... محدش استعمله قبل كده فحلاه واتي به وان قال لكما احد لماذا تفعلان هذا فقولا الرب محتاج اليه فللوقت يرس- يرسله الى هنا يعني ايه كلمه الرب محتاج اليه رب عين ايوه يعني هو ليه قال الجمله دي عشان يركب لا هو الجحش ده بتاع ناس ما هواش جحش بري ما دام حد ربطه في مكان يبقى هو بتاع حد فهو بيقول في جحش هناك مربوط انتوا فكوه هاتوه ولما يجوا الناس يقولوا انتوا واخدين الجحش ده رايحين بيه على فين فالمفروض الجمله دي تعريفيه احنا هنعمل ايه بالجحش فيقوموا هم عاملين ايه فللوقت يرسله الى الى هنا يعني لما انتوا تقولوا لهم الرب محتاج اليه هيقوموا هم عارفين وسايبين لكم الجحش طب مين الرب ده المسيح هم ربنا اعمى اذهان غير المؤمنين دول النصارى يعني فخلاهم يستخدموا لفظة الرب وملزوقة في صفة نقص لا يجوز عقلا ان هي تنسب للرب يعني خلي بالك النصارى كتابهم ده اصلا من العهد الجديد م- مكتوب بانهي لغة يوناني طيب في الكلمة اليونانية اللي هم مترجمينها الرب في ساعات بيتقال ان المسيح ان هو الرب وساعات بيتقال عن المسيح ان هو السيد ايوه يا عم انا بقول ان الله عز وجل اعمى اذهان المسيحيين وهم بيجوا يترجموا فراحوا مستخدمين لفظة الرب مع صفة الاحتياج اللي هي معروف عقلا لا يمكن تنسب للرب الاله المشكلة ان اللغة اليونانية اللي هم ترجموا منها العهد الجديد في كلمة معينة الكلمة دي باليوناني κύριος تتكتب كده κύριος κύριος وبالانجليزي كده κύριος κύριος دي ساعات بيترجموها رب وساعات بيترجموها سيد تمام طبعا المسيحي بيجي يستخدم كلمة الرب على ان المقصود بها ايه الرب الاله المعبود فيجي يقول لك الرب يسوع يعني ال- الاله وكلمة سيد دي المقصود بيها ان المسيح هو سيدهم كهم اتباع بالنسبه له وهو سيدهم هم بيسمعوا كلامه بيأتمروا بأوامره وبينتهوا بنواهيه وهكذا فده المقصود بأن المسيح بالنسبة لهم إيه، سيدهم طيب المفروض المفروض في النص ده هو هو بيقول لو حد قال لكم انتوا بتعملوا ايه قولوا له الرب محتاج اليه فكأن فكأن مصطلح الرب او مصطلح السيد كاسم لما يتقال السيد عايز ال- عايز الحاجه يبقى معروف السيد ده مين؟
المسيح هو السيد المسيح ده ده مصطلح مسيحي السيد المسيح ده فيجي لما هو يقول السيد عاوز محتاج ال- الحمار فيقوم طيب خلاص احنا عرفنا مين السيد اللي هو المسيح فهنسيب لكم الحمار تاخدوه ده المقصود من النص النصوص دي لما لما يجي المسيحي مثلا يجيب نصوص بتقول فيها ان المسيح رب دي بقى بنرد على كلمة الرب دي ازاي ان الرب دي مش معناها ان هو الرب الاله المعبود بنصوص زي كده اللي هي بتنسب للرب صفة نقص زي هنا بيقول له الرب محتاج اليه يبقى الرب هنا الاله الاله بيحتاج لحاجة الاله ما بيحتاجش لحاجة في نقطة تانية ان ان المسيحيين على مزاجهم بيجوا يترجموا كلمة كوريوس دي يا إما رب يا إما سيد على مزاجهم بحسب السيناريو مظبوط ولا لأ فأنت مثلا لو هفتح كده برنامج الإي سورد ده أهو طب الكلمة اليونانية المذكورة في لفظة آه، إله حسن الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين آه.
هي زي ديت ولا واحدة؟
لا كلمة تانية طلعوا كده آه، أطلب ماشي. هفتح كده بس برنامج الاسورد عشان نطلع مجموعة نصوص كتير وندور ازاي هما بيترجموا كلمة آه، كوريوس دي او ازاي بيتلاعبوا في الترجمة ساعات تبقى سيد وساعات تبقى رب تمام؟ طيب بس البرنامج بس محمد بس البرنامج ده يكون اسرع من كده افتح كده اعمال الرسل اعمال الرسل الاصحاح التاسع فتحه عندك طيب القصة بتاعت بولس بيقول ايه وفي ذهابه تسعة ثلاثة وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء يعني هو ماشي الدنيا نورت مرة واحدة ك- زي البرق فسقط ايه هعمل بيها ايه محتاج الجهاز شغال بيه مثلا لا لا مش عارف عايز. فهو بيقول ايه فاعمال الرسل تسعة ثلاثة وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق فبغتة ابرق حوله نور من السماء ما معكش نسخة عهد جديد خدها فعلا الدنيا نورت حواليه زي البرق فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني فقال من انت يا سيد فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهد صعب عليك ان ترفث مناخس فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد ان افعل فقال له الرب تمام حط خط كده يا سيد فقال الرب فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب فقال له الرب دول كم كلمة يا سيد الرب يا رب الرب الأربع كلمات دول هم في اليوناني نفس الكلمة كوريوس الرب ويا رب وايه تاني؟
أول واحدة يا سيد فقال من أنت يا سيد خلي بالك بص في كلام بولس قال من أنت يا سيد راح المسيح رد عليه فقال يا رب ماذا تريد أن أفعل يعني هي نفس الكلمة اليونانية في الأول في كلام بولس الأولاني قال يا سيد في كلام بولس الثاني قال له يا رب رغم ان هي نفس الكلمة اليوناني طب هو ليه في المرة الأولانية ترجموها يا سيد المرة الثانية قال يا رب عشان خاطر لا عشان خاطر هو شاف نور وسمع صوت بيقول شاول شاول لماذا تضطهده فما كانش عارف مين اللي بيكلمه فراح يسوع قال له انا يسوع الذي انت تضطهده الصوت قال شاول شاول لماذا تضطهدني فهو بيسأل من انت يا سيد مين اللي بي... انا مش عارف مين الصوت راح الصوت قال له انا يسوع الذي انت تضطهده فكأن بولس اول ما عرف ان الصوت ده للمسيح آمن على طول وقال يا رب ماذا تريد أن أفعل فهو في الأولاني بيستفسر بيقول يا سيد من أنت يا سيد راح قال له أنا يسوع فآمن على طول قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل ده نصب واحتيال في الترجمة هي هي نفس الكلمة اليونانية لكن في الأولاني قال يا سيد المرة الثانية قال يا رب عشان يوهم الناس ان هو يا سيد دي كلمة عادية بتتقال لأي حد لكن لما عرف انه يسوع آمن ان هو الرب يسوع الإله المتجسد طيب ما علينا عاوز اجيب نصوص تانية هتلاقوا ان هي نفس الكلمة بتاعت كوريوس بتترجم سيد مفيش اي مشكلة هعمل بحث على يا سيد في الفان دايك في العهد الجديد
ايه معنى شاول؟ هو واحد اسمه شاول؟
هو اسمه شاول ده اسمه العبراني اه في متى 8 6 اكتب كده شواهد سريعة متى 8 6 يا سيد غلامي مطروح واحد بيقول له يا سيد متى 8 8 فأجاب قائد المئة يا سيد متى 8 21 يا سيد كام سنه الاخيره دي؟ مكه كام؟
متى 8 21 متى 8 25 يعني في نصوص كتيرة جدا جدا 25 ولا 21؟
الاثنين انا انا عمال انا طلع لي في البحث إيه 78 نص كلهم بيقولوا يا سيد يا سيدي طيب في بعض المسيحيين بيقوموا قايلين ايه ان لا كلمة كوريوس لوحدها كده من غير أداة تعريف دي ممكن تتقال لأي حد ما فيهاش أي مشاكل لكن اتقال للمسيح السيد أو الرب هو كوريوس بتضاف هنا بس حرف أوميكرون كده أو بتبقى عليها علامة فاصلة كده فدي بتتنطق هو هو كوريوس السيد او الرب فهم بيقولوا هم بيقولوا ان ممكن اي حد يتقال له سيد من غير اداه تعريف لكن المسيح بس هو اللي بيتقال له انه السيد او هو كوريوس باداه تعريف في نص موجود في اعمال الرسل أعمال الرسل تقريبا 25 26 بيقول إيه؟ وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد وده المقصود بيه في النص القيصر
عمل الرسول كام؟
أعمال الرسل 25 26 في أعمال الرسل 25 26 بيتكلم عن القيصر وبيقول انه ده السيد
يعني مش المسيح لا مش المسيح في نص تاني اللي هو يوحنا 13 13 ثواني اطلعها كده يوحنا 13 13 بيقول ايه بيقول انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك فهو ايه سيدا دي في الاصل اليوناني هو كوريوس باداه التعريف معرفه بس هو المقصود انتم بتقولوا لي ان انا المعلم وان انا السيد وحسنا تقولون لاني انا كذلك انا المعلم يعني انتم بتتعلموا على ايدي وبتاخدوا مني كل التعليم وان انا السيد ان انا ال- الاوامر اللي انا بقولها لكم بتنفذوها وبتطوعوها مفيش اي مشكله هو بقى في النص اللي بعديه على طول يوحنا 13 14 بيقول فان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض يعني هو كان ايه يعني السيد ده او بالاداه التعريف هو اللي بيغسل الرجلين الاله او هو اللي محتاج للحمار ده في مرقس كام 11 3 تعالوا نبص على مرقس 11 3 بس عشان نشوف النص اليوناني 11 3 في صواني ὅτι ὁ κύριος يعني لأن الرب ὅτι ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει يعني الرب محتاجني ἔχει مش عاجباك ἔχει دي ما علينا فهو هنا في النص بتاع مرقس 11 3 الرب بأداة التعريف هوكوريوس فده اكبر دليل ان دي مش معناها الوهيه ولا حاجه تمام النقطه دي على فكره إيه، مهمه تحب ندخل على نقطه جانبيه تبع برضو كلمه الرب في النص المشهور جدا بتاع قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك النص ده معروف هو المسيح القصه دي مذكوره في الثلاث اناجيل المسيح قال لليهود المسيح ابن من هو يعني انتوا فاكرين المسيح الرئيس ده لما يجي يبعث هيبقى ابن مين فقالوا له ابن داود فراح قايل لهم طيب انتوا بتقولوا ان هيبقى داود ازاي هيبقى ابن داود وداود نفسه بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني فإذا كان داوود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه فاهم ازاي ايوه فحط لهم العقده بالمنشار المشكله في النص ده ان لما نرجع للمزمور المزمور 110 واحد بنلاقي النص العبري بيفرق ما بين الشخص الاولاني والشخص الثاني يعني ايه هو بيقول قال ح- حد الحد النص العبري بيفرق ما بين الاولاني والثاني فبالتالي بنلاقي في الترجمات الاخرى غير الفان دايك الفان دايك برضه بتقول في العهد القديم قال الرب لربي لكن بنلاقي في الترجمات الاخرى في النص بتاع المزمور عشرة واحد نلاقيه بيقول قال الرب لسيدي لان المفروض الرب الاولاني هو الرب الاله والسيدي ده المفروض بحسب فهم النصارى او حتى بحسب فهم المسيح هو المسيح المنتظر فكأن هو بيقول داوود قال بالوحي ان ربنا قال الرب لسيدي الياء دي عائدة على مين المسيح مفروض لا منتظر السيد لا هو داوود بيقول قال الرب لسيدي يأدي عائدة على مين على داوود نفسه اللي بيتكلم انا بقول قال الرب لسيدي يبقى سيدي انا ربنا قال لسيدي انا ببلغ الكلام مالك يا ابني قال واحد محمد تاني طلعوا يعني هو مش داوود اللي بيقول داوود بيكلم واحد آه.
بيقول قال الرب لسيدي وهينقل ربنا قال لسيده ايه سيده واحد تاني طلعوا يعني ايوه بس سيده هو ايوه كمان فاهم داوود ايوه سيد داوود انا فاهمين كده
قال الرب لسيدي قال له ايه بقى اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موضعا لقدمي فالنص في العبري بيفرق ما بين الاولاني اللي قال الرب الاله والتاني اللي اتقال له ان هو سيد فالعبري فيها ان انا اقدر افرق ما بين لفظة رب ولفظة سيد زي العربي يعني دول مش كلمة واحدة بترجمها كده او كده لا في كلمة اسمها رب في كلمة اسمها سيد زي برضو في العبري كده في حاجة اسمها فتاة صغيرة في حاجة اسمها عذراء اليوناني ما بيفرقش هي كلمة واحدة بارثينوس ممكن تتقال على واحدة صغيرة ممكن تتقال على واحدة عذراء فاهم ازاي؟ هم بقى علشان خاطر ايه؟ النص العبري ده لما جه يكتبوا في العهد الجديد باليوناني او اقتبسوا من الترجمة السبعينية اليونانية فاليوناني ما بقاش قادر يفرق ما بين رب وسيد فراح كاتب ان كوريوس قال لكوريوس فراحوا هم مترجمين من اليوناني اللي الكلمتين حاجة واحدة راحوا كان ترجموها قال الرب لربي يعني في العبري كان في توضيح ما بين الأول والتاني لما اترجمت للسبعينية بقى مفيش توضيح ما بين الاتنين نفس اللفظة اللي استخدمت هنا هي اللي استخدمت هنا في اقوال علماء قايلين كده اهو اه طبعا ما انا بقول ان في ترجمات عربي للنص بتاع المزمور 110 بيفرق بيقول قال الرب لسيدي او قال الرب لسيدي الملك لما جه بقى في العهد الجديد اكمن العبري ده بقدر افرق ما بين الكلمه الاولى والكلمه الثانيه لما جه بقى تتعمل ترجمه سبعينيه اليوناني ما قدرتش تفرق ما بين الاولى والثانيه فنفس الكلمه للاول نفس الكلمه للثاني فلما جه في العهد الجديد يقتبسوا برضه بقى نفس الكلام مش مفرق ما بين الاول هو والثاني ترجم اليوناني مش بالعلم يقوم هو بقى لما يجي يترجم من اليوناني للعربي برضه ما فرقش ما بين الاول والتاني فقال قال الرب لرب ويجي المسيحي بقى يقول لك الرب لرب ده الاب والابن الاثنين ارباب الاثنين الهه يبقى انت عندك الهين يعني يعني انت خلاص اثبتت ان الكتاب بيقول بالهين يبقى انت مشرك فاهم ازاي لكن لا ده مش الفهم الصحيح للنص الفهم الصحيح للنص ان ربنا بيقول لسيد داوود اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك فالمفروض ان المسيح ده هيبقى محارب واعدائه هيخضعوا له الكلام ده طبعا ما حصلش آه، في في المسيح المسيح اعداؤه قدروا عليه وصلبوه قتلوه ما فيش اي مشاكل لكن الم- المسيح المنتظر ده او المسيا مفروض ربنا ايه هيخضع له اعدائه وهيضعهم تحت قدميه
المسيحيين راضيين يعني مقتنعين ان هم بيقولوا ثلاثة عادي من غير ما يقول واحد ومش واحد يعني في اللي هم لا ما فيش اه انا ما شفتش يعني.
كانت يوم العرب النسوائيه كانت الرب للرب ولا الرب للسيد؟
انت عاوز المزمور 110 دي عشرة.
ونبص على الترجمات في المزمور 110 واحد عندك ايه الحياة والفان دايك هما اللي بيقولوا قال الرب لربي العربية المشتركة بتقول قال الرب لسيدي الملك واليسوعية بتقول قال الرب لسيدي تمام الانجيل الشريف بيقول قال الله لسيدي
اللي شرف هو اسم الترجمة كده الإنجيل الشريف هو إيه اللي شرف؟ سبحان الله يا أخي.
لو انت الشريك ده الترجمة البوليسية ما فيهاش العهد القديم الترجمة البوليسية عهد جديد بس ما علينا مش محطوط على الإصرار خلاص يبقى هو ما فيش غير تقريبا ال- الحياة والفان دايك هو ال- هم اللي بيقولوا قال الرب لربي والباقي اللي هم العربية المشتركة واليسوعية وإنجيل الشريف بيقول قال الرب لسيدي الملك قال الرب لسيدي قال الله لسيدي فبحسب ال- من النص العبري قدر يفرق ما بين الشخص الأول والشخص الثاني لكن المشكلة في اليوناني ان اللفظه اليونانيه او ما فيش في اليوناني لفظتين تفرق ما بين المعنيين رب وسيد
هم ليه ما رجعوش للاخر؟
ايه عشان هم قاصدين الضلال ده يعني الشكل في العهد الجديد.
النصوص دي فين بتاعت قال الرب لربي ما هو مظلوم 110 واحد فين مكانها في العهد الجديد؟
ماشي ما انا هقول لك الاقتباس فين في العهد الجديد ثانيه واحده
بس برضه يعني موجودة في متى 22 44 ومرقس 12 36 ولوقا 20 42 وأعمال الرسل 2 34 يعني النص ده تم اقتباسه أربع مرات في العهد الجديد 2 34
بس كده معناها ان في رب اعلى من رب قال رب رب
مفيش مشكلة مفيش مشكلة طلع
طيب فدي دي نقطة مهمة على فكرة في موضوع ايه الرب ده. في بعض الإخوة وأنا بحزن منهم جدا بيجوا يقولوا المسيح اتقال عنه رب أو ربي. إيه الرد عليها؟ فيجي يقول إنجيل يوحنا تقريبا 1 34 ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث؟ افتح كده إنجيل يوحنا تقريبا اهو اه بسمعهم بيقولوا كده متى واحد تا- يوحنا واحد 38 فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان فقال ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث فيجي يقول لك كلمة ربي دي معناها يا معلم انا كنت بقول كده ان هو عرف الترجمه ده غلط بقى ليه بقى لان هو هنا في انجيل يوحنا هو ذكر كلمه عبريه يعني ربي دي مش ترجمه كلمه يونانيه ده هو في النص اليوناني كاتب بحروف يونانيه ربي ربي فربي دي النطق العبري وهو كاتب باليوناني لناس بتفهم يوناني فراح كاتب جنبيها الذي تفسيره يا معلم يعني ربي دي كلمة عبرية معناها يا معلم بيناديله أين تمكث أنت تيموتيكي تيموتيكي لما تلاقي كلمة الذي تفسيره بعد كلمة معينة تعرف إن الكلمة دي النطق العبري لكلمة مكتوبة باليوناني مش كلمة يوناني هو مترجمها في الترجمة أصل بالعقل كده أنا عندي كلمة يوناني شخبطة كده أنا هاجي لما أجي أترجم بالعربي هقوم قايل قالوا له كذا وأقوم كاتب اللي معناها كذا يعني أنا لما أجي أكتب لواحد بالعربي هقول له ده قال له ربي اللي معناها إن هو سيده ليه يعني؟
النطق بقول له العبري معلم على طول إيه؟
العبري ال-
في نص تاني في نص تاني برضو في انجيل يوحنا في يوحنا عشرين ستاشر في قصة مريم المجدلية قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له قالت له ايه ربوني الذي تفسيره يا معلم ربوني دي ايه دي كلمة تانية شبه ربي مكتوبة عنده في النص بك- بحروف يونانية تتنطق كده ربوني فراح هو راح كاتب معناها الذي تفسيره يا معلم يعني هي بتنادي عليه بتقول له ربوني الذي تفسيره يا معلم يعني هي بتقول له يا معلم يا معلم وحشتني ومش كده يعني فاهم فما ينفعش انت لما يجي مسيح يقول لك ال- المسيح بيتقال له ان هو رب في العهد الجديد او الرب يسوع او الرب المسيح ردها النصوص اللي بتنسب للرب صفات نقص وان بيلعبوا في ترجمه الكلمه اليونانيه براحتهم زي حته يا سيد وراح يسوع قال له انا يسوع راح قال له يا رب فبيلعبوا بمزاجهم في الترجمه وان كمان الكلمه دي الرب او السيد متقاله الناس تانيين زي القيصر في اعمال الرسل 25 26 تمام
الرب يعني في اللغه معناها معلم اصلا في اللغه مين الرب لا يا ابني ده كلمة عبري كلمة عبري.
عارف كلمة رباي عمرك سمع هي عندهم بالعبري رباي أو ربي أو كده معناها معلمي معلم ده عبري مش عربي تمام طب ربوني دي اكتب لنا ال- الكلمه بتاعتها بالعقل هي في ال- في في يوحنا فين محل 20 19
اهو ربوني ربوني كده اهو ربوني هو كاتبها كده باليوناني هو كاتب
برضه معناها معلم برضه اه طب ايه الفرق بينها وبين رب دي داسكاليه مش مهم اكيد ليها حوار في العبري ملناش دعوه اكيد في فرق ما بين الاثنين بس انا ما اعرفش عبري يعني هي اصلا الكلمه دي عبريه انتقلت لليوناني بنفس النطق انتقلت للعربي بنفس النطق بس بيفسرها بكل لغه وخلاص لا هو مش انتقلت هو حب يدون هي نادت له قالت له ايه ب- باللغه اللي نطقت بيها زي ايه لي ايه لي ليه ما شبقتني هو عاوز يسجل لما المصلوب ده بيصرخ ونادى نطق قال ايه بغض النظر انتوا هتفهموا اللي نطق ولا لا فراح كاتب هو نطق بايه وبعدين عشان هو عارف ان انتوا مش هتفهموا اللي هو نطق بيه راح ترجمها لكم تمام فهنا برضه هو حابب يكتب مريم لما جت تناديله نطقت بايه قالت له ربوني دي معناها ايه يا معلم برضه التلميذ الاولاني حب يسجل لما ناداله نطق بايه قال له ربي طب انتوا مش هتفهموا يعني ايه ربي عشان دي عبري وانا كاتب لكم باليوناني فراح كاتب لنا ترجمه ربي دي تمام كويس يبقى احنا قلنا الرب محتاج واضح ان الرب او السيد كمصطلح كان الناس م- معروفة ده السيد المسيح فلما اقول له ده السيد او سيدنا او السيد عاوز الحمار او السيد محتاج للحمار فهو عارف مين السيد سيد المسيح خلاص خدوا الحمار طب انتوا ترجمتوها بدل ما تترجموها السيد ترجمتوها الرب وبعدين بداتوا تستخدموا الرب على انه الرب الاله فوقعتوا في مصيبه
اللي هو الرب انه المفروض ما يحتاجش المفروض ما يحتاجش تمام طيب برضه نفس النص موجود في متى 21 3 وإن قال لكما أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما في لوقا برضه 19 31 إن سألكما أحد لماذا تحل تح تحلانه فقول له إن الرب محتاج إليه ماشي النص بتاع انجيل يوحنا 5 7 36 دي المفروض ما تكونش في الجزء بتاع الاحتياج المفروض تكون في الجزء بتاع ال... يا اما هتكون في الجزء بتاع القدره يا اما هتكون في الجزء بتاع إيه، تعاليم المسيح ومصدرها تمام فهنا النص بيقول انجيل يوحنا 5 36 واما انا فلي شهاده اعظم من يوحنا لان الاعمال التي اعطاني الاب لاكملها يعني الاعمال دي ع- عطيه من الاب معنى كده هو ما كانش يملكها من الاول والمقصود غالبا بالاعمال هنا المعجزات يعني فهو بيقول المعجزات دي الاب هو اللي اعطهاني ان انا اعملها هذه الاعمال بعينها التي انا اعملها هي تشهد لي ان الاب قد ارسلني فدي شبه النص اللي بيقول فيه اللي هي القصه بتاعت آه، لما احيا لعازر من الموت فقال له اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي وانا اعلم انك في كل حين تسمع لي ولكن من اجل هذا الجمع الواقف إيه، قلت ليؤمنوا انك ارسلتني يعني المعجزه دي في الاخر تمت عشان هم في الاخر يؤمنوا ان انا رسول فدي برضو ان ربنا اعطاله هذه الاعمال عشان هم في الاخر يؤمنوا ايه ان الاب قد ارسله طيب. الجزء بتاع الجوع ده احنا قريناه قبل كده بس نقراه بسرعه انجيل مرقس 11 11 ل 14 فدخل يسوع اورشليم والهيكل ولما نظر حوله الى كل شيء اذ كان الوقت قد امسى خرج الى بيت عنيا مع الاثني عشر وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيء فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين فقال يسوع لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد وكان تلاميذه يسمعون طبعا احنا قلنا ان ال- الرواية بحسب انجيل مرقس هي فيها مصايب كتير لما جه انجيل متى يذكر نفس القصة حذف كل المصايب دي فما قالش لعله يجد هو ما قالش لانه لم يكن وقت التين علشان ما يطلعش المسيح انه رايح ناحيه حاجه هو مش عارف ي- الله اعلم بقى هيلاقي تين ولا مش هيلاقي والمفروض ان هو الاله اللي يعرف كل شيء فالمفروض الشجره ما فيهاش تين ينفض لها وما يروح لهاش اصلا لكن هو بيدي لك احساس ان المسيح كان جوعان وجعان لدرجة ان هو خلاص بيموت نفسي اشوف اي حاجة فيها اكل فراح اه شجرة هناك اهي آه، وبيزحف ناحيتها كأنه كده يعني فراح قايل دي ما فيهاش تين يلعن ابو اللي جابك وراح لعنها وما طلعتش تين المشكلة ان التلاميذ بحسب القصة الخيبانة دي اعتبروها معجزة ان هو لعن التينة فيبست في الحال فراح قالوا له ايه ده انت ازاي قدرت تعمل معجزة زي دي فراح قال لهم لو انتوا عندكم ايمان مش عارف حبة خردل لكنتم تقولون للجبل ينتقل من هنا الى ها هنا او الجميزة تنقلع وترميها في البحر وفي تسجيل مشهور جدا لاخونا عفريتكو وهو بيحكي عن واحد اسمه فيشرمان بيقول له انقلعي في تسجيل مشهور كده بيقعدوا يذيعوه جميل جدا يعني المهم ان كل الافلام دي متى حذفها يا دوبك قال ان هو جاع و فنظر شجره تين على الطريق جاء اليها فلم يجد فيها شيئا الا ورقا فقط فقال لها لم يكن لك سم من بعد. طيب المهم ان قصه مرقس بتوضحه ان هو ما يعرفش اصلا الش- الش- الشجره فيها تين ولا لا وما يعرفش اصلا مواسم طرح التين يعني انت ممكن كانسان عادي ما تعرفش التين ده بيطلع في شهر كام لكن هو المفروض الاله عالم الغيب والشهاده وبيوضح ان الم الجوع ده كان شديد جدا جدا فبالتالي علشان يزيل هذا الالم اللي بينغص عليه حياته محتاج انه ياكل فدي برضو الجوع بس تيجي برضو تحت الاحتياج وتيجي تحت الجهل كمان تمام طب هو رد المسكين على الكلام ده مش مهم انت روح دور بقى كلم واحد مسيحي ناقشه وشوف هو هيرد هيقول ايه طيب الاعتراف بالخطايا الاعتراف بالخطايا دي انا جايب ايه جزء فيها استنتاج يعني في انجيل متى المقطع الاولاني من 4 ل 6 وبعدين المقطع الثاني من 13 ل 15 هو بيقول ايه ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل وعلى حقويه منطقة من جلد وكان طعامه جرادا وعسلا بريا حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة المحيطة بالأردن ضب- طبعا فيها نوع من أنواع المبالغة يعني البلد كلها بكل البلدان اللي حواليها اتجمعوا حواليه عمل مليونية وهو واقف واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم وخلي بالك لو انت جيت اه، تدور عن معمودية يوحنا هتلاقي ان هي المعمودية بالماء لمغفرة الخطايا تعالوا كده نطلع النصوص دي في السريع معمودية وندور في الأناجيل الأربعة والأعمال أهو إيه ثواني لا خلينا نشوف ايه لمغفرة الخطايا اهو في مرقس واحد اربعة كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا يبقى المعمودية بتاعت يوحنا دي اللي بيعتمد منها لازم يكون ايه طيب انسان خاطي وعاوز يتوب في لوقا 3 3 فجاء الى جميع الكوره المحيطه بالاردن يكرز بمعموديه التوبه لمغفره الخطايا يبقى دي كانت معموديه يوحنا المعمدان الثلاث الاربع اناجيل بيذكروا ان المسيح اعتمد من يوحنا المعمدان طب هو ليه يعتمد من يوحنا المعمدان ومعموديه يوحنا المعمدان دي للتوبه لمغفره الخطايا انا ممكن اطلع للم... اطلع للمسيحي اكتر من مخرج مفيش مشكله بس انا اسيبه هو يحاول يطلع يعني دي مش م... مش مشكلتي انا هنا في انجيل متى 3 13 و15 حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا انا محتاج ان اعتمد منك وانت تاتي الي يعني يوحنا المعمدان كانه عاوز يقول انت اعظم قدرا مني مش انت اللي تجيلي علشان اه، تعتمد عندي ده انا اللي اجيلك واعتمد منك او تع- تع- تعمدني يعني فقال يسوع له اسمح الان لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر حينئذ سمح له وعمده يعني طيب انا عاوز اجيب نصوص تانية جنب موضوع ال- الخطايا ده اهي في الن- النصوص المشهورة اللي احنا كنا قلناها قبل كده لما قال علامات الساعة وبعدين قال الحق الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كل السماء والأرض يزولان ولكن كلامي لا يزول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرف بهما أحد فهو كأنه بيقول إن الجيل ده هيعيش أحداث القيامة دي بس إمتى تحديدا القيامة هتقوم محدش يعرف طيب كل الجيل مات ومحدش فيهم شاف احداث النهايه دي يبقى المسيح قال ايه قال كلام غلط طيب قال كلام غلط امتى تكون كذبه يعني انت قلت لي حاجه الحاجه دي طلعت غلط امتى تحسب عليك كذبه يعني تت- تتحسب لك سيئه امتى لما تكون انت عارف ومتيقن ان الكلام اللي انت بتقوله ده غلط يعني ايه يعني انا مثلا إيه، الشيخ احمد بيقول لي انا عايز اشرب عصير توت احمر قلت له روح اولاد رجب هتلاقي عندهم عصير توت احمر فهو راح ما لقاش راح جه قال لي انت سوحتني فانا رحت قايل له مثلا انا اصلي شفت هناك رف مليان عصير فقلت يعني غالبا هتلاقي هناك فقلت لك روح هتلاقي هناك عصير توت احمر طب لو انا اصلا مخنوق من الشيخ احمد وعاوز اسوحه وانا عارف ان هناك مفيش عصير توت احمر وهو قال لي فين قلت له روح اولاد رجب روح هات شاي ام حسن وانا عارف ان مفيش حاجه اسمها شاي ام حسن يبقى ده ايه كذب طيب المسيح المفروض عارف كل حاجه ولا لا المفروض هو الاله عالم الغيب والشهاده فاحص القلوب والكلى ده هم النصارى هم اللي بيقولوا كده وقال لك اشمعنى الكلى مش مهم هم بيحبوا يعني الموضوع ده فاذا كان المسيح اللي عالم كل شيء قال ان ده هيحصل وما حصلش يبقى في مصيبه سوداء يا اما هو الاله كذاب والعهد القديم بيقول ليس الله انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم تقريبا ولا مش عارف مين المقصود بالنص ده ايه المقصود بالنص ده ان الكذب والندم من صفات الانسان وربنا لا يتصف بصفات الانسان وده في حد ذاته نص ينفي التجسد ان الصفات دي ما ت- ما تختلطش مع الله والله عز وجل لا يتصف بها ب... ب... باي شكل كان فهو يا اما ال- الاله كذاب وده ما يخلوش اله يبقى ده ايه افقد اسقطنا الوهيه المسيح من النص مصر الثاني اللي هو النص أن اللي هو بينفي الاثنين ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم عاوز تعرف النص ده فين؟
في العمل إيه؟
سفر العمل
في العهد القديم العدد 23 19 ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي طيب هو قال ان 23 19 طيب هو المسيح قال لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله طيب هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي يعني هو تكلم وما حصلش يبقى هو مش الاله في مصيبة في الموضوع في نقطة تانية في نص مشهور جدا بيقول ايه في العهد الجديد نص في انجيل متى 5 22 بيقول واما انا فاقول لكم خ- خلينا نقرا النص اللي قبليه علشان تفهم الموضوع هو بيقول قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم ده الموضوع يعني هو عاوز يقول لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم مستوجب الحكم يعني إيه؟ يعني يتعمل له محكمة ونشوف ده فعلا قتل يتنفذ عليه الحد طب هو بيقول يعني كأن المسيح بيقول يعني هو القتل بس اللي يستوجب الحكم وهي المصيبة يعني الإنسان يعمل كل حاجة وحشة في الدنيا إلا القتل بس هي بالنسبة له اللي يكون مستوجب الحكم فبيقول له لا أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم يعني إيه؟ يعني عبد العزيز ما عمليش حاجه تضايقني قمت انا متنرفز عليه ورامي في وشه البشاوره فده انا كده غضبت عليه باطلا باطلا يعني بدون وجه حق هو ما عمليش حاجه تخليني اغضب تمام فاللي يغضب على اخيه بدون وجه حق مستوجب الحكم ايا كان مش مهم ومن قال لاخيه رقى يعني ايه رقى مش مش عارفين هنشوف الترجمه الثانيه عشان نعرف يكون مستوجب المجمع ومن قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم يعني ايه خلوا بالكم المسيح بيقول علشان تعرف تطبيق النص ده المسيح ما يضحكش عليك المسيح بيقول ده متقال لكم قديما لا تقتل واللي يقتل يكون مستوجب الحكم اما انا فاقول لكم بمعنى ان مش القتل بس هو اللي مستوجب الحكم ده في حاجات كتير فبيعطي امثله يعني هو ما حصرش كل شيء مستوجب الحكم او كل شيء يدخلك نار جهنم لكن هو بيدي امثله علشان تفهم النطاق واسع لدرجه ايه فبيقول ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ومن قال لاخيه رقى يكون مستوجب المجمع ومن قال احمق يا احمق يكون مستوجب نار جهنم يعني هو كانه بيقول درجات اقل حاجه يغضب على اخيه باطلا مستوجب الحكم قال لاخيه رقى مستوجب المجمع حاجه اكبر وقال له يا احمق ده يدخل نار جهنم اللي شافك ده طيب لو انا جيت وقلت منسوب للمسيح زورا وبهتانا انه قال لتلاميذه يا اغبياء او يا حمقى او يا مرائين او يا ولاد الافاعي او لليهود او لتلاميذه او لغيره يجي المسيح يقول لك ايه بس هو ما قالش يا احمق قال يا غبي ان شاء الله طيب يعني لو كان النص بيقول من قال لأخيه يا حمار يكون مستوجب نار جهنم فأنا أقوم قايل له يا جحش فكده أنا مش داخل نار جهنم الموقف الموضوع ده بيفكرني بموقف كنت بمتحن في الثانويه البريطانيه بنمتحن في مدرسه بره فكان قبل الامتحان جايبين ترابيزه بينج بونج واتنين بيلعبوا والاستاذ واقف بيتفرج عليهم فراح ايه الواد اتضرب الكرة جامد فالواد بيقول له يا كلب شتمه يعني فراح الاستاذ بيضحك بيهرج معاه يعني بيقول له ما تقولوش يا كلب قول له يا بوبي فراح الواد قال له يا بوبي يا ابن البوبي وشتمه. فهو كان كده يعني اما تقولوش يا كلب اقوم انا قايل له يا بوبي أو ما تقولوش يا احمق اقوم انا قايل له يا غبي ما تقولوش يا غبي فاقوم أنا قايل له يا معتوه مش ده المقصود انه حدد لفظ بعينه هو اللي مستوجب نار جهنم لكن السب والشتيمه في حد ذاتها هي المستوجبه نار جهنم طب في نقطه تانية في النص ده ان كل من يغضب على اخيه باطلا النص ده اغلب الترجمات التانية حذفاها لان كلمة باطلا دي عليها خلاف في المخطوطات القديمة طب ليه كلمة غالبا معظم العلماء بيقولوا كلمة باطلا دي مضافة على النص ايه السبب ان هم وجدوا ان النص قاسي جدا وشديد لا يمكن ان الانسان يقدر يطبقه بمعنى النص بيقول ان كل من يغضب على اخيه يكون مستوجب الحكم والمثل بيقول ان من يستغضب ولم يغضب فهو حمار ما بيحسش يعني واحد بينرفزه وبيضايقه وبيعكسه وهو جبله ما بي ما بيغضبش ده, ده حمار يعني المقصود ان الانسان غصب عنه هيتنرفز ويخرج عن شعوره في بعض الاحيان فهل ينفع انت تقول لي بشكل مطلق ان اي حد هيغضب على اخوه يبقى مستوجب الحكم ما ينفعش الرحمه غصب عننا هنغضب على بعض فاهم ازاي فراحوا اضافوا كلمه باطلا لتخفيف الحكم بقال لك لا يا عم هو عمل لك حاجه يضايقك فانت اتنرفزت عليه دي عديها لكن تغضب عليه من غير ما يعمل لك حاجه باطلا يعني هي دي اللي مستوجب الحكم شوف التحريف جاي بمزاج ازاي فالمهم انت بقى ممكن ايه هو المفروض الاساس ان هو لما تدور في العهد الجديد هتلاقي نصوص كثيرة جدا جدا هتلاقي المسيح بيقول لتلاميذه أيها الغبيان والبطيئة القلوب بالإيمان وقعد يهزقهم أيها الجيل الكافر الفاسد قعد يقول لل- لليهود يا اولاد الافاعي يا اولاد مش عارف ايه يا اولاد مش عارف ايه راح واحد من اللي كانوا واقفين قال له يا معلم انت بالكلام ده بتشتمنا احنا كمان يعني انا مش فاكر هو كان بيقول الكلام ده للكتبه ولا للفريسيين فالمهم ان واحد من الطرفين ما كانش هو الموجه له الكلام فكان مثلا ايه انا وعبد العزيز مهندسين كمبيوتر فهو بيكلم عبد العزيز وبيقول له انت إيه، مهندسين الكمبيوتر دول اغبياء فاروح انا قايل طب ما انت كده بتشتمني انا كمان يقوم لافف لي وشاتمني فاهم ازاي فهو النص بيقول يا معلم انت كده بتشتمنا احنا كمان راح لف وقال له انتوا كمان يا اولاد مش عارف مين يا مرائين يا اولاد الافاعي انتوا كمان بتعملوا كذا وكذا وكذا الغريب ان فعلا العهد الجديد بيصور المسيح بشكل يعني الله- في نوع من انواع العدوانيه ما فيهاش يعني سبحان الله القران الكريم بيقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن و- ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم يعني لازم الدعوة علشان الناس دي تقبل كلامي أكلمهم بشكل كويس كل ما نشوف غ- أغلب ما بنشوف ال- المسيح بيكلم اليهود والكتبة والفريسيين والناموسيين والكلام ده كلهم بيزعق لهم ويقول لهم يا ولاد الأفاعي يا مرائين يا انتوا عاملين زي القبور المبيضة وفي قلبيكم عفن وبيقول لهم كلام قاسي جدا يدخل مثلا مرة على الهيكل ويعمل صوت من حبال يعني كرباج ويقلم موايد الصيارفة ويدور فيهم الضرب ويقول لهم إيه، بيت أبي بيت صلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص طب هل ده أسلوب؟ وبعدين يجوا هم بقى يقولوا ده المسلمين المتشددين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الفاضي ده طب فين المحبه اللي عندهم فين اله المحبه بقى ده؟
احنا لو احنا كمسلمين بنتعامل مع النصارى بالطريقة اللي منسوبة للمسيح بيتعامل بيها مع اليهود ملوش فكره ده هو ده بقى على حق الاضطهاد والتعامل السيء سبحان الله المهم ان انت لو دققت في العهد الجديد هتقدر تلاقي ان المسيح قال كلام وما تحققش فده يا اما هيسقط الوهيته يا اما هيو- هيو- هيوضع تحت بند الكذب والجزء الخاص بالالفاظ والتجريحات والاسلوب السيء الوحش للاسف منسوب للمسيح كتير من الكلام ده في نص تاني مشهور ومكتوب عنه بحث كبير اللي هو النص بتاع العيد في يوحنا 7 8 كان في عيد المفروض ينزلوه فالمسيح بيقول لتلاميذه اذهبوا انتم الى هذا العيد انا لن اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يحن بعد او لم يكمل بعد شويه ولقينا المسيح صعد العيد فعلا فراح حصل تحريف في هذا النص خلى بدل ما النص بيقول انا لن اصعد الى هذا العيد خلاه بيقول انا مش هطلع دلوقتي فبقى النص معناه ايه ان انا آه مش طالع دلوقتي بس ممكن اطلع بعد شويه فاهم ازاي فده في حد ذاته برضه يا اما ده النص ده بيفقد الوهيه المسيح كده كده ان المفروض الاله عالم بكل شيء فما دام هو قال حاجه وعمل عكس اللي هو قاله ده وش ما يتفسرش غير بانه كذب وخداع لان المفروض هو عارف ايه اللي هيحصل فعلا في بعض المسيحيين لما بيجوا يفسروا النص ده اللي هو بيقول المسيح قال انا لن اصعد الى هذا العيد بيقولوا ان فعلا المسيح ما كانش هيطلع بس الاب قال له اطلع فراح طالع فما يعتبرش كذب ان هو قال ان انا مش هعمل حاجه كان مثلا انت قلت لي آه انت جاي الجمعيه النهارده يا باشمهندس قلت لك لا انا مش رايح الجمعيه النهارده جيت فت على الجمعيه بالليل لقيت لي موجود فرحت طالع قلت لي انت مش قلت لي يا باشمهندس مش جاي الجمعيه النهارده فقلت لا معلش ده كان ظرف طارئ وجيت عشان والدي كلمني وقال لي لازم تجيب حاجه من الجامعه فاهم ازاي لان انا كانسان ما عنديش علم الغيب بحسب علمي الحالي انا عارف ان انا مش رايح الجمعيه لكن حصل شيء ما كانش في بالي فرحت رايح الجمعيه فعملت حاجه خلاف اللي انا قلته بس ده ما يعتبرش كذب تمام لكن طب لو المسيح هو الاله وهو عارف ان المفروض مش هيطلع العيد وقال انا مش طالع العيد ما طلعش فعلا كده كلام 100 100 طب هو عارف انه هيطلع وقال انا مش طالع العيد وطلع يبقى ده خداع وكذب طيب
انا سمعت قبل كده حضرتكم بتتكلموا عن الله ده ده في بحث مشهور يعني كنت كتبت ودار فيه جدل كتير ما بيني وما بين المسيحيين لكن انا ازعم ان البحث اللي انا كاتبه محايد بنسبه كبيره جدا وتناولت كل وجهات نظر المسيحيين ما عدا وجهه نظر واحده بس وهي تافهه جدا هبقى فيما بعد لو جيت اعمل طبعه تانية من البحث هبقى ازودها هو مش مش هو اه موجود على المدونة عندي اكتب انت في جوجل بس آه، التاعب علامة زائد مشكلة العيد فهيطلع لك المدونة بتاعتي وبحث مشكلة العيد ده. طيب المهم معمودية ال- ال- لو المسيح اتعمد فعلا على ايد يوحنا المعمدان ومعمودية يوحنا المعمدان اسمها معمودية التوبة لمغفرة الخطايا يبقى كأن المسيح بيقول ضمنيا أنا محتاج أتوب وأنا عندي خطايا. غير كده طيب لو ده ما يعتبرش اعتراف صريح في حاجات كتير زي اللي احنا حكيناها دي بتاعت يا احمق وبتاعت لا يمضي هذا الجيل وبتاعت يا مراؤون ومش عارف مين وبتاع مشكله العيد طيب في نص مشهور المسيح بيقول فيه من منكم يبكتني على خطيه فالنصارى بيقولوا النص ده المسيح بيعلن فيه ان انا ما عنديش خطايا والراجل اللي طلع لي خطيه عملتها لا النص مش معناه كده تعالوا نطلع النص ده موجود فين اصلا النص ده موجود في انجيل يوحنا هقول لك دلوقتي ثواني. اه انا بدور في الجيل موجود في يوحنا 8 46
من السعوديه هو التاريخ مش هيشتغل طيب هنا بيقول ايه نقرا من اول ابناء ابليس من العدد رقم 42 بيقول ايه فقال لهم يسوع لو كان الله اباكم لكنتم تحبونني لاني خرجت من قبل الله واتيت لاني لم اتي من نفسي بل ذاك ارسلني يا سلام لماذا لا تفهمون كلامي لانكم لا تقدرون ان تسمعوا قولي انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا يعني ايه يعني هو لما بيقول انا ابي هو الله معنى كده ان انا بعمل اعمال الله انتوا ابوكوا هو ابليس ده معناه ان مش ابليس خلفهم او ولدهم لا ان هم بيعملوا اعمال ابليس تمام فدي بنوة مجازية معناها هم بيمشوا ورا كلام مين او بيسمعوا كلام مين او بينفذوا ارادة مين تمام طيب أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب وأما أنا فلأني أقول الحق خلي بالك من النص فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي من منكم يبكتني على خطية فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي الذي من الله يسمع كلام الله لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله طب يعني إيه بقى من منكم يبكتني على خطية في السياق ده فكر يا دكتور هقرا النص النص اللي قبله والنص اللي بعده واما انا فلاني اقول الحق لستم تؤمنون بي من منكم يبكتني على خطيه فان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي
يعني انتوا آه، ما بتعملوش بتاع- انتوا اللي بتعملوا الخطايا مش انا
لا يعني ممكن يبكتني على خطيه يعني خطيه زي خطايا ابليس يعني ولا ايه مش فاهم
السياق مرتبط بالكلام تمام فهو بيقول طب انا بقول الحق ليه مش بتؤمنون بيه من منكم يبكتني على خطيه بمعنى من منكم يبكتني على خطا في كلامي انا ما قلتش كلام غلط انا كل كلامي صح بدليل اللي بعديه فان كنت اقول الحق يعني كل كلامي صح وما تقدروش تطلعوا في كلامي غلطه ليه ما بتؤمنوش ده المقصود بالنص ومن لما ترجع للكلمه اليونانيه وتبص على معنى الكلمه اليونانيه هتلاقي من ضمن معانيها انه لم يصب الهدف اخطا الهدف يعني بينشن على حاجه وما اصابهاش غلط تمام غلطه خطا يعني ايه انا بنقل حاجه غلط مش ضروري معناها معصيه فاهم ازاي يعني الكلمه اليونانيه مش ضروري معناها معصيه معناها خطا طيب فهو بيقول طب انا بقول الحق مين منكم يقدر يطلع في كلامي غلطة طب اذا انا بقى بقول الحق وانتم مش قادرين تطلعوا في كلامي غلطة ليه ما بتؤمنوش بالكلام ده النصارى للأسف الشديد بيقولوا النص ده المسيح بيقول من منكم يبكتني على خطية يعني مين منكم يقدر يز- يقول ان انا عصيت او فعلت معصية مرة من المرات تمام يطلعوا نص من سياقه يعني بيطلعوا النص من سياقه والترجمه ما بتساعدش ان انت تفهم النص مظبوط
طب النص ده مختلف في بقيه الترجمات العربي التانية تعالوا نبص عليه احنا في يوحنا كام عن 8 45 46 لا النص 46 من منكم يكفنا على خطيه هنا في الحياة من منكم يثبت علي خطيئة في العربية المشتركة فمن منكم يقدر أن يث- ي- يثبت علي خطيئة من منكم يثبت علي خطيئة برضو آه، آه، يوح- آه، اليسوعية والعربية المشتركة نفس الكلام الإنجيل الشريف من منكم يقدر أن يثبت أنني ارتكبت خطيئة ده يعني نصب بزيادة يعني كلهم بيقولوا تقريبا نفس معنى الفان دايك بس اشوف البوليسيه من منكم يثبت على علي خطيئه نفس الكلام هم م- تقريبا تقريبا بلا استثناء كل الترجمات بتترجم الكلمه اليونانيه هامارتياس بيترجموها سن سن خطيه اثم يعني ذنب رغم ان انت من خلال السياق الكلام ومن خلال الرجوع خلي بالك عاوز اشرح لكم الكلمة اليونانية دي معناها ايه الكلمة اليونانية في ال- في النص ἁμαρτίας ἁμαρτίας هي اصلا ممكن تستخدم H وتستخدم لا ساعات في حاجة اسمها تنفس هائي يعني تنفس هائي يعني بيخليه تتنطق ه ال- الالفا اه بتنفس هائي ها كده يعني بس مفيش ح- حرف آه، اتش كلمة همر ال... ك- كلمة همرتياس دي أصلها كلمة همرتيا همرتيا كلمة همرتيا دي من كلمتين حرف الألفا اللي في الأول ده عامل زي كلمة زي أن أن حاجة تمام؟ آه نفي يعني نفي لده طب ده معناه ايه الكلمه دي من اصل فعل او كلمه اسمها ايه ميروس ميروس ميروس ميروس دي معناها ايه انا باصص في قاموس اسمه آه، قاموس سترونج هنبقى نشوف القاموس ده بعدين هو كاتب ايه آه، ميروس اللي هي مار- ماركيا ديت لا لا ثواني آه، لا انا مش ميروس دي اللي انا عايزها ارجع ورا حمرتيه من اصل حمرتانو properly اه to miss the mark كاتب في القاموس آه، ان الفعل حمرتيه دي من اصل فعل همرتانو معناها to miss the mark يعني حاجه بينشن عليها غلط وما جابش في الهدف وهو بيقول especially to sin يعني بتستخدم غالبا او خصيصا ل- للاثم يعني يعني كتير بتلاقي الكلمه دي بتستخدم انه بيشير الى ذنب يعني او اثم لكن الكلمه لغويا معناها انه ارتكب خطأ بحسب السياق بنقدر نفهم يبقى الكلمة المقصود منها هنا ذنب معصية ولا إيه، غلط في كلامه فهو القبل واللي بعد بيتكلم عن الكلام وكلمة فإن كنت أقول الحق دي يعني يعني السؤال ده سؤال انتوا مش هتقدروا تقولوا ايوه احنا نقدر نطلع من كلامك غلط فده كانه هو بيسال سؤال عارف اجابته مين منكم يطلع في كلامي غلطه مش هتقدروا طب اذا كنت انا بقول الحق يعني كلامي ما فيهوش غلطه انتوا مش بتؤمنوا بيه ليه فاهم ازاي طيب ممتاز ممكن النص ده يتعمل فيه بحث بعدين انه نص بيستخدم كثيرا من المسيحيين المهم يبقى احنا كنا بنتكلم على موضوع الخطايا والمعمودية وبعدين دخلنا على موضوع الأحمق والسباب والشتام والأسلوب الوحش اللي بيقوله المسيح للأسف و شفنا التحريف بتاع من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم وبعدين دخلنا بقى على ال- بتاع يوحنا 7 8 مشكلة العيد برضه ويكذب والإنسان ليس ليس الله إنسان فيكذب وبرضه النص بتاع يمضي هذا الجيل حتى لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله وفي الاخر خالص ردينا على النص اللي هم بيستش- بيستشهدوا بيه بشكل جوهري ان المسيح بيقول انا ماليش خطايا تمام طيب ناخد الجزء ده بالمرة قضية المسيح عليه السلام ابن الله احنا لسه قاي- قاريين النصوص اللي هي بتقول ايه انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا في نصوص زي كده كتير في العهد الجديد بتوضح ان ابن الله ده هو اللي بيعمل اعمال الله رجل صالح وهو يعني ايه بيعمل اعمال الله بيعمل يعني آه، عمر بيه.
الخير.
خير يعني يعني اللي اصل النصارى دماغهم بتفهم حاجات تانية يعني يعني ربنا بيعمل مع- حاجات عجيبة ومعجزات وبيخلق فإن الله هو اللي يعمل أعمال الله طبعا ده فهم ما بيفهموش راجل دماغه مظبوطه بتفهم الكلام على طبيعي يعني آه. المهم ثانيه واحده لا آه. عاوز بس اشوف نص كده طيب ما علينا س- سجلوا بس عندكم النص ده كان كام اللي هو انتم تعملون اعمال آه، انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم كام 8 4
طيب هنا في- في نص انجيل متى ده مشهور خمسة تسعة طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون النص ده مش مهم مش مهم يعني استخدامه معروف يعني ان اه دول بيصنعوا السلام وربنا عاوز او يريد يعني ان ي- يكون في الارض السلام والناس المسره والكلام ده كله فهم علشان ايه بيعملوا اعمال الله او بيطبقوا اراده الله فهم ابناء الله يدعون انجيل لوقا 3 38 النسب المسيح في الاخر ابن انوش ابن شيت ابن ادم ابن الله طيب في يوحنا 1 12 ده مهم وانجيل لوقا 3 8 ده مهم لو انت قعدت تعمل حصر عن النصوص اللي بتقول عن كائنات معينه ان هم ابناء الله هتطلع نصوص كتير كتير جدا انا ما رضيتش اجمعها كلها يعني في على سبيل المثال في اول سفر التكوين اللي بيقول لما أ- أ- أ- اولاد الله او ابناء الله راوا بنات الناس انهن حسنات ومش عارف راحوا وخلفوا منهم واتجوزوا منهم ومش عارف مين وابناء الله دول غالبا الملائكه بحسب الترجمه السبعينيه وبحسب تفاسير وتلمودات وحوارات كتير كده وسفر اخنوخ وفيلم كبير كده انا عاوز اوصل لحته هو النصراني بيقول المسيح ابن الله وابن الله يعني مولود من الله فابن الاله اله زي ما ابن الكلب كلب وابن الحمار حمار فابن الاله اله فسؤال على هامش الموضوع بيحب يساله معاذ علياني طيب ام الاله الهه ولا ايه مريم والدة الإله طيب ما دي ما تبقاش إلهة اشمعنى ابن الإله إله طب أم الإله تبقى إلهة طيب ده سؤال طبعا النصارى يضحكوا ويتريقوا مش مهم انتوا يعني دماغتكم مظبوطه قوي علشان تفهموا ان لا ام الاله على اساس ان احنا هنقبل ان الاله بيتولد من واحده بس هي ما تبقاش اله هو المولود منها اله عادي مفيش مشكله سيبك من ان المسيح يطلق عليه انه ابن الله عندنا نصوص بالعبيط ناس متقال عنهم ان ابن الله طب ايه رأيك بقى ان ناس اتقال عنهم ان هم ابناء الله الله اتقال عنهم ان هم الله ومع ذلك ما بنعبدهمش ولا حاجة يعني ايه يعني لما يجي المسيحي نسأله نقول له أين قال المسيح أنا الله أنا بقول له بحسب الكتاب المقدس مش كفاية إنه يتقال عن المسيح إن هو الله ليه؟
في ناس غيره مسيحية.
عشان في ناس غيره اتقال عنهم ان هم الله فين دول تعرف نص لا، معرفش.
عيب عليك انا عارف قول اللي هو ملاك آه، اللي هو فاهم معناه يعني ان هو جالهم ملاك آه، الله وبعد كده قالوا لا احنا شفنا الله
ده نص بس ده مش ده المشهور قوي اللي انا عايزه في نص مشهور جدا افتح انجيل يوحنا الاصحاح العاشر عشرة 34 أجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة وبنوا عليه كلكم ده نص مشهور 82 مش ده النص اللي أنا أقصده ده ما اتقالش فيهم إن هم الله ده اتقال فيهم إن هم إيه آلهة مش مشكلة أصل خلي بالك المسيح ما اتقالش عنه بحسب العهد الجديد بغض النظر عن نصين بس في العهد الجديد أو ثلاثة علشان نكون إيه، عارف أنهي ثلاثة بس مش هنرد عليهم دلوقتي اللي اللي هو مكتوب عنه اله يعني اه ثلاث نصوص في العهد الجديد لانك انت مش هتجعل نفسك الها
يوحنا واحد واحد في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله النص الثاني بتاع توما ربي وإلهي والنص الثالث بتاع روميا اللي هو إلها مباركا إلى الأبد آمين ثلاث نصوص دول عليهم ردود بس احنا مش هنتكلم فيهم دلوقتي في نص بيقول في العهد القديم الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي ايه ده الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي مزمور لأساف الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي ده مزمور كام 82 واحد حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار سلا سلا يعني ترارارارا كده اقضوا للذليل ولليتيم أنصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار أنقذوا لا يعلمون ولا يفهمون في الظلمة يتمشون تتزعزع كل أسس الأرض أنا قلت إنكم آلهة وبنوا العلي كلكم لكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء يسقطون أنا مش عارف ليه النص اختفى رغم إن أنا كنت فاتحه قصادي كنت فاتح البتاع قصادي في ال- في الإيسورد وفجأة لقيته اختفى كان مزمور كام 82 82 اه انا فاتح 72 اهو الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار سلا اقضوا للذليل ولليتيم أنصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار أنقذوا لا يعلمون ولا يفهمون في الظلمة يتمشون تتزعزع كل أسس الأرض كل أسس الأرض أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء يسقطون قم يا الله دين الأرض لأنك أنت تمتلك كل الأمم لو سمحت يا باشمهندس يا دكتور طلع لي من هنا المزمور بالترجمة العربية المشتركة وأنا هطلع المزمور تاني كده مزمور 82 واحد الله قائم في مجمع الله ونشوف الترجمات التانية بتقول إيه بتقول الله يترأس ساحة قضائه وعلى القضاة يصدر حكما الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي ده الفان دايك الحياة بتقول الله يترأس ساحة قضائه تمام طيب العربية المشتركة الله في مجلسه الإلهي في وسط الآلهة يقضي اليسوعية الله في جماعة الله قائم في وسط الآلهة يقضي الإنجيل الشريف جلس الله يرأس المجلس الإلهي ليقضي بين الحكام طيب عاوز اطلع نص تاني كده غير ده كاتب تعليق هامشي على الله لا هو مش كاتب بس إن الله هو في المجلس الالهي مذكورة في انتم الهه مذكورة في يسوع الان 10 اه ماشي النص ال- النص الثاني اللي انا عايز اقوله كورنثوس الثانية أربعة أربعة الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين النص ده مشهور الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين النص هنا بحسب الترجمة العربية بيقول إيه إله هذا الدهر لكن النص اليوناني بيقول هو ثيوس بأداة التعريف the God the God of this world بقى- يعني المفروض بحسب العهد الجديد لما تيجي كلمة ثيوس دي اللي معناها إله تيجي بأداة تعريف يبقى المقصود الإله الحقيقي المستحق للعبادة كان في في كتاب لأمبروسيوس أحد آباء القرن الخامس لما تيجي قال اله آه طب لو اله عادي عادي ما هو قال لك آلهة وفي ناس كتير بتقال عنهم آلهة بمعنى ايه بقى؟
بمعنى ناس ليهم سلطان النص المشهور بتاع موسى أنا جعلتك إلها لفرعون الخروج سبعة واحد وه- وهارون أخوك يكون نبيا يعني أنت ليك سلطان على فرعون وهارون أخوك يكون نبيك بمعنى هو اللي هيتكلم عنك تمام فهو المقصود ان ال- ان القضاء اتقال عنهم انكم الهه وبنوا العلي كلكم ان انتم ليكم سلطان الهي وان انتم كلكم ابناء الله لكن كون ان انتم الهه ده مش معناه انكم الهه حقيقيين تعبدوا لا ليه لانكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون يعني دي صفه نقص لا تكون في الاله الحقيقي المستحق للعباده فالمفروض اللي يموت ما يبقاش اله حقيقي ايه؟
طب المسيح المفروض مات يبقى ما يبقى ما يبقاش اله حقيقي مش موجود عليه الكلام ده
طيب المهم هنا النص بيقول الاله عن الشيطان هم في الايه في الترجمات ما بيحطوش اداه التعريف رغم ان النص باداه التعريف
في حاجة هنا يا باشمهندس على النص في أربعة أربعة ديت في كورنثوس كان كاتب تحت هنا إله هذا العالم يوحنا 12 31 شفتها في 12 لحد 31 هنا بيقول اليوم دينون هذا العالم واليوم يطرد سيد هذا العالم مش إله طب المعنى هنا بقى يمكن هو بيقول ده نص شبهه يعني نفس الشخص محكي عنه اللي هو الشيطان يعني مره اتقال عنه انه the God ومره اتقال عنه the Lord يعني الرب يعني طيب انا اكتفي بهذا القدر النهارده المره الجايه هنكمل في موضوع من الله ده ونشرح النص بتاع لوقا والنص بتاع يوحنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك